باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هراجع معاكم الجزء اللي خدناه من كورنثوس الأولى إصحاح 15 احنا قربنا على نهاية رسالة كورنثوس واتفقنا انها الرسالة الغنية بالحلول للمشاكل لأنه مدينة كورنثوس مدينة كانت وثنية ينتشر فيها الشر والفلسفة والكبرياء فلما نشأت الكنيسة في الجو ده تعرضت بعد سفر معلمنا بولس إلى سلسلة من المشاكل زي مشكلة الانشقاق زي مشكلة ما ذبح للأوثان من لحوم زي مشكلة دور المرأة في الكنيسة زي مشكلة الزواج والبتولية زي مشكلة القضاء المدني مشاكل كتيرة منها مشكلة الاستهانة بالتناول وأخيرا كانت مشكلة التكلم بألسنة وآخر مشكلة بيناقشها معلمنا بولس هي مشكلة التشكيك في القيامة أو بدعة التشكيك في القيامة كأنه ما فيش قيامة أموات واحنا اتفقنا ان صح 15 ده بيجاوب على الاقل على ثلاث اسئله كبار هل المسيح قام حقا واثباتات ان المسيح قام ايه ادله قيامه المسيح بعد كده بيتكلم عن قيامتنا احنا والادله على واثباتات قيامتنا احنا في الاخر وبعدين بيتكلم عن جسد القيامة وسمات الجسد الممجد اللي هنقوم بيه في الجزء الأول اللي قريناه كان معلمنا بولس مشغول بتأكيد حقيقة قيامة المسيح بظهوراته الأول قال ده الإيمان اللي احنا كلنا أمنا عليه وده الإنجيل اللي انتوا استلمتوه بشرنا بيه وأمنتم بيه وفيه هتقوموا وبعدين قال دي الرسالة اللي احنا استلمناها حسب الكتب حتى العهد القديم قايل لنا المسيح هيموت ويقوم وبعدين قال لنا شوفوا بقى المسيح ظهر لبطرس ظهر للاثنى عشر ظهر لأكثر من 500 واحد أغلبهم لسه عايش ظهر ليعقوب ظهر للرسل كلهم وآخر الكل ظهر لي أنا ولما جه على نفسه بدأ يتكلم عن نفسه شويه لما بولس بيتكلم عن نفسه ما بيقصدش الافتخار بدليل انه بدأ كلامه بتصغير نفسه لما قال كأنه للسقط ظهر لي أنا وبعدين بيقول لأني أصغر الرسل لأني اضطهدت كنيسة الله إنما هو عاوز يقول أنا شاهد على القيامة أنا نفسي شفت المسيح القائم فطبعا دي شهادة مهم لأن اللي بيتكلم شهد ضمن شهود القيامة بولس نفسه لأنه شاف المسيح بعد قيامته صحيح بعد قيامته بسنين مش بأسبوع ولا اتنين لكن ده أدعى وأقوى في تأكيد قيامة المسيح له المجد لكن هو في التضاع عاوز يقول أنا فين والرسل فين فقال لهم أنا آخر واحد وأصغر واحد وكفاية أن أنا اضطهدت كنيسة الله ولما جه ذكر نفسه هيتكلم عن نعمة الله معاه وهنا نتعلم من معلمنا بولس انه الانسان ما يتكلمش عن نفسه بافتخار ابدا انما اذا جاز انه يتكلم عن نفسه لزوم موقف زي كده بولس لازم يشهد ولازم يقول انا شفت المسيح لازم ينسب كل الفضل لنعمة ربنا لئلا يحارب بالمجد الباطل أو بمديح الناس أو بالكرامة بتاعت الدنيا إنما لما يقول نعمة ربنا يبقى بيدي المجد لربنا مش لنفسه فيقول في عدد عشر نبتدي من عدد عشر ولكن بنعمة الله أنا ما أنا ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم هنا بيقارن نفسه بالرسل ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي شوفوا تلاحظوا آية واحدة قال فيها كلمة نعمة الله ثلاث مرات كأنه بدل الموضوع فيه نوع من المجد أو نوع من الكرامة أو المقارنة قال كلمة نعمة الله ثلاث مرات في آية واحدة قال أنا ما أنا دي نعمة ربنا يعني اللي يبص على بولس إن كان معجزات ولا خدمة ولا كرازة ولا بقى رسول عظيم ولا بيكتب رسائل العظمة دي كلها هي نعمة من ربنا هي نعمة ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة معناها نعمة ربنا ممكن تتعطل عند إنسان يعطلها يعني النعمة ليست باطلة أبدا لكن هناك من يبطل عمل النعمة يعني ربنا بيشتغل فينا كلنا بنعمته ربنا عاوز يدينا كلنا نعمته لكن ممكن واحد فينا يقاوم ربنا يعطل عمل نعمته يبطل مفعول النعمة بعنده بكبريائه بكسله وممكن واحد يستقبل النعمة ويتجاوب معاه فلما يقول نعمته لم تكن في باطلة ده ذكر خفي لدوره ان هو استقبل النعمة صح وتفاعل معاها وحب ربنا وخد الموضوع جد واجتهد انه ينفذ وصية ربنا فبقى بولس الرسول ساعات الناس تتصور ان الرسل دول بشر غير البشر لا الانجيل دايما يوضح لنا ان الانبياء والرسل بشر عاديين وليهم ضعفاتهم وليهم اخطائهم وبعضهم بدا بدايات اقل مننا كلنا او كانت حياته قبل ما يعرف ربنا اسوا من حياه اغلبنا بولس واحد منهم بولس ده كان عدو المسيح عدو الكنيسه كان يضطهد بيعة الله ويتلفها إنما وصل للحالة دي إزاي وصل للعظمة دي إزاي وصل للمكانة دي إزاي نعمة من ربنا ونعمته لم تكن في باطلة هو كمان لما ربنا افتقده بنعمته هو تجاوب هو خدها جد هو ركز مع ربنا وقلب كل الدنيا ورا ظهره وعاش حياة مقدسة صدقوني نعمة ربنا غير محدودة ونعمة ربنا عاوزة تعمل من كل واحد فينا قديس عاوزة تعمل من كل واحد فينا بولس الرسول إنما اللي بيفرقنا عن بولس إيه إن إحنا بنعطل النعمة إن إحنا بنقاوم الروح إن إحنا بنمشي ورا أفكارنا ورا أجسادنا ورا ورا الناس لكن محدش فينا بيقولها بنفس قوة بولس نعمته لم تكن في باطلة الدليل على كده ايه الدليل على دوره يقول بل انا تعبت اكثر منهم جميعهم يبقى ما حدش يفتكر ان النعمة تشتغل لوحدها في الانسان ده لازم الانسان يتعب شوية وعلى قد تعبه على قد ما تبان النعمة فيه انما مهما تعب عمر ما الفضل هيرجع له هو كإنسان لأنه لو تعب بدون نعمة ملهاش قيمة لو الواحد عمل كل حاجة بدون نعمة ربنا برضه ملهاش قيمة لا يقدر يغير نفسه ولا يقدر يغير حد لكن نعمة ربنا مع تعب من الإنسان لا لها قيمة ضخمة جدا معلمنا بولس بيقول أنا تعبت أكثر منهم جميعهم هنا تيجي نقطتين إذا كان بولس هيقارن نفسه بالرسل الأول هل يجوز أن يقارن نفسه بالرسل ويلزمها وكلهم قديسين السؤال الثاني طب بيقارن على أي أساس الأول المقارنة مطلوبة في كورنثوس لسبب لو انتوا تفتكروا من كام إصحاح حسينا ان بتوع كورنثوس بيتهموا بولس انه مش رسول لما كان بيقول ألست أنا رسول يبقى كان في دعوة واتهام ان بولس ده ما يستاهلش يبقى رسول وانه فين هو وفين الرسل بطرس وغيره وطبعا الدعوة دي مرتبطة بالمشكلة الأولانية أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفر واحد يقول تمام احنا تعودنا القديسين ما بيدافعوش عن نفسه هو الواحد ما يدافعش عن نفسه طول ما حاجة شخصية يجوز إنما إذا كان الموضوع مش شخصي الموضوع هيتع- هيتعلق بإيمان الناس كان لازم يقول لا أنا رسول أنا شفت المسيح أنا استلمت الخدمة منه أنا كل اللي بقوله لكم ده كلام المسيح وكلام الكنيسة لألا واحد يتشكك فيبقى هنا لما بيقارن نفسه بالرسل مش على سبيل مين أحسن لا بولس لسه بيقول أنا كسقت أنا أصغر الرسل وبيقولها من قلبه لكن عاوز يقول بنعمة ربنا أنا مش أقل من أي رسول ده أنا يمكن تفوقت على الرسل في التعب عشان يأكد أن هو رسول وبالتالي الإيمان اللي بينادي بيه وبيدافع عنه إيمان رسولي ده إيمان الكنيسة الواحد وإن هم أصبحوا كنيسة رسولية بمعنى مرتبطين بالكنيسة الأم عن طريق الرسول بولس بولس المعتبر المعترف به من بقية الرسل فدفاعه عن رسوليته مش مجد شخصي لكن حماية لإيمانهم وتثبيت لإيمانهم إن هم مش أقل من أي حد آمن على إيدين بطرس أو يعقوب أو يوحنا الحتة التانية طب ليه بيقارن على على أساس التعب؟ كان ممكن يقول أنا عملت معجزات أكتر منهم كلهم. أو يقول أنا بشرت في بلاد أكتر منهم كلهم. كان ممكن يقول أنا توبت ناس أو عرفت ناس بالمسيح أكتر منهم كلهم. يمكن اللي إحنا بنقوله ده كله صح. يمكن بولس يعتبر أكبر كارز ويمكن أكتر واحد جاب نفوس للمسيح. انما هو ما بيفكرش كده الحاجة الوحيدة اللي حاططها قصاد عينه تميز واحد عن التاني قدام ربنا كلمة التعب بيقول أنا تعبت أكثر منهم جميعهم المعنى ده مهم ليه في ناس عندها مواهب وبولس نفسه كان عنده مواهب زي صنع المعجزات زي الألسنة زي الوعظ والمواهب ممكن تدي كرامة للإنسان قدام الناس وترفعه قدام الناس إنما المواهب مش هي اللي هتمجد الناس قدام ربنا التعب هو اللي هيدي قيمة لكل واحد قدام ربنا كم تعبت أمام الله هي دي اللي هتفرقك عن واحد تاني لأن ممكن واحد يكون بيتعب بس مش باين عليه مواهب مش مهم لكن بيتعب في الوصية بيتعب في الجهاد الروح بيتعب في خلاص الناس بيتعب في احتمال الناس بيتعب في خدمة ربنا بيتعب في عمل الخير هذا التعب أمام الله لا يمكن يتنسي وهو التعب ده اللي هيميز واحد عن واحد فكأن بولس الرسول كان عايش في جواه تنافس داخلي مقدس غيرة مقدسة عاوز يسبق الكل في الحتة دي بس عاوز يقف قدام ربنا يقول له يا رب على قد ما انا اوحش واحد على قد ما انا اكتر واحد تعبت عشانك انا مش عاوز اقول لك غير كده انا لا بعد الكنائس اللي فتحتها ولا النفوس اللي جبتها ولا المعجزات اللي عملتها انا كل اللي عاوزك تفتكره لي كم تعبت من اجلك ما تنسوش ان ربنا يسوع له المجد لما افتقد بولس اول مره في اعمال تسعه وقال له شاول لماذا تضطهدني وبعد كده راح لحنانيا يقول له روح لبولس وبشره قال له أنا سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي أو يتعب من أجل اسمي أنا هوريله إنه هيحبني لدرجة إنه يتعب ويتألم أكتر من أي حد تاني فهنا يقول أنا تعبت أكثر من جميعهم إذا مش عايزين ناخد الآية دي إن بولس بيفتخر لأنه لو كان هيفتخر كان يفتخر بمعجزات كان يفتخر بإنجازات إنما هو مش بيفتخر ده هو بس عاوز يعلم ولاده إن اللي عاوز فعلا يبقى له كرامة عند ربنا ينشغل بقضية التعب من أجل الله التعب ده مش لازم الناس تاخد بالها منه بالعكس ده يمكن التعب المكشوف قدام الناس يروح علينا يتقال عليه قد استوفوا أجرهم إنما التعب اللي من وراء الناس ده هو اللي أبقى واللي أقيم لأنه تعب مقدس وصور التعب من أجل الله كتيرة يعني في واحد ممكن يكون مجرب في حياته في ظروفه في تجربة في ألم في حياته مجرد احتماله هذا الألم بصبر والناس مش عارفة مش عارفة الظروف ومش حاسة بالهم والصليب اللي في حياته هذا الاحتمال والصبر بشكر برضا ده تعب يمكن ما حدش شايفه لكن التعب ده مرصود عند ربنا إذا كان كأس ماء بارد لا يضيع أجره كم وكم التعب في ربح النفوس والتعب في احتمال التجارب والتعب في سهر الصلاة والتعب في النسك والصوم كل ده كبير قوي عند ربنا في كورنثوس الثانية لما ربنا يدينا عمر ونكمل وندخل فيها هتلاحظوا ان بولس الرسول بسبب كتر النقد اللي جاي له في حكاية رسوليته دي هي هيشرح بالظبط حكاية تعبت دي قد ايه يبتدي يقول بقى في الميتات مرارا كثيرة في الأصفار مرارا كثيرة بجوع وعطش في برد وحر و... ويبتدي يحكي بالتفصيل عن يعني ايه تعبت دي ونفاجأ انه فعلا تعب جدا جدا بس ما كانش حد عارف وما كانش بيقول ده هو اضطر يقول دفاعا عن رسوليته وقبل ما يقول لازم يقول ايه انا كسقت انا اصغر الرسل انا الذي لست استحق ان ادعى رسولا لان اضطهدت بيعه الله عشان بس لما يقول الكلمه دي يكون وزنها صح قبل كده وقال محدش يفتكر ان دي حاجه شطاره مني دي نعمه من ربنا انا تعبت اكثر منهم جميعهم ولكن لا انا تاني حتى التعب يقول لا أنا بل نعمة الله التي معي يعني حتى التعب اللي تتعبه من أجل ربنا منسوب لنعمة ربنا يعني لسه كنا بنودع خادم النهاردة راح السماء كان خادم نشيط وحلو جدا إنما هي الحقيقة نعمة ربنا اللي خلته كده نعمة ربنا تخلي الواحد يحب الخدمة ويتعب ويروح ويجي ويشيل ويحط ويسافر وكان مريض وكان تعبان انما كل ده مش مهم مهم يتعب طب ايه اللي نقله النقلة دي وايه اللي خلاه يحب التعب في حد بيحب التعب نعمة ربنا هي اللي تغير الموازين كلها وتخلي واحد يحب التعب من أجل الله ويحب التعب من أجل أولاد الله طبعا ده عند ربنا كبيرة قوي لا أنا بل نعمة الله التي معي فسواء أنا أم أولئك عاوز يرجع للموضوع هكذا نكرز وهكذا آمنت يعني إيه يعني أنا شهدت عن قيامة المسيح والرسل دول كلهم بطرس ويعقوب والاثناشر والسبعين كلهم شهدوا عن قيامة المسيح سواء أنا أم أولئك هكذا نكرز يعني موضوع الكرازة من يوم العنصرة هو المسيح قام بقى لها 30 سنة حياة الكنيسة كلها مبنية على أساس خريستوس أنست المسيح قام بالحقيقة قام فقال أنا ولا غيري هكذا أمنتم وهكذا نكرز ما وراناش غير الرسالة دي اللي انتوا أمنتم بيها برضو ده يؤكد أن البدعة بتاعت التشكيك في القيامة ده كلام جديد لما تكون الكنيسة عمرها 30 سنة وانتشرت في كل حتة في العالم وكل رسول بيقول زي أخوه بس في بلد شكل المسيح قام تبقى الحكاية يبقى هو ده الأصل يبقى هو ده الحق ما يطلع بعد شوية بقى ناس تقول المسيح ما قامش ده كلام بطال ده كلام جديد ما هم كلهم قالوا المسيح قام لدرجة كانوا بيموتوا ويستشهدوا على هذا الإيمان هو لو واحد عنده فكرة يعني من خياله ولا مألف ولا حتى مش واثق فيها هيموت عشانها هيدخل على الموت بسبب حاجة هو مش متأكد منها بهذا الإيمان استشهد كل الآباء والرسل فبيقول هكذا نكرز وهكذا أمنت ده الموضوع اللي قلناه وده اللي الناس كلها أمنت عليه يبقى الجزء الأولاني في كورنثوس الأولى 15 أكد لنا أن المسيح قام بالظهورات اللي ظهرها بشهادة الكتب القديمة بشهادة الرسل بإيمان الكنيسة في كل مكان كل ده إثباتات المسيح قام نتنقل على النقطة الثانية علاقة قيامة المسيح بقيامتنا لأن هو عاوز يوصل لدي لأن الناس بتقول محدش هيقوم اللي هيموت تخلص القصة على كده فهو عاوز يرد عليهم فيقول ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات كيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات يبقى هنا وضح أساس المشكلة يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات هي دي البدعة هي دي الهرطقة اللي بيرد عليها الهرطقة دي أساسها إيه هي ليها أساس من اتنين إما أن المسيحيين اللي بيقولوا الكلام ده من أصل يهودي صدوقي في جماعة من اليهود اسمهم الصدوقيين الصدوقيين دول دول اصطدموا مع ربنا يسوع له المجد في وقت لأن دول بيقولوا ليس قيامة وليس روح وليس هناك ملائكة هم يهود صحيح يؤمنوا بالعهد القديم بس إيمانهم مش مظبوط حتى كيهود ودول اصطدم بيهم بولس الرسول وقال لهم بصراحة بقى أنا فريسي مش صدوقي الفريسيين يؤمنوا بالقيامة ويؤمنوا بالملائكة ويؤمنوا بالأرواح الصديقيين دلوقتي ربنا يسوع حبوا يتريقوا على فكرة القيامة يسخروا من فكرة القيامة فاكرين جمل المسيح قالوا له ايه عندنا حكاية عايزين نحكيها لك كان في راجل يهودي اتجوز واحدة ومات ما جابش عيال حسب الشريعة تتجوز أخوه عشان تجيب له نسل اتجوزت أخوه راح مات من غير ما يجيب عيال واتجوزت الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع قول لنا بقى لو في قيامة أموات هتبقى مرات مين شوفوا هما نوع من السخرية قال يعني مسكوا ايه مشكلة تؤكد ان ما ينفعش يبقى في قيامة أموات عارفين قال لهم ايه قال لهم تضلون يعني انتم في ضلال إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله انتوا لا فاهمين الكتاب ولا عارفين قوة ربنا هم في السماء هيتجوزوا في السماء هيبقوا زي الملائكة مفيش جواز في السماء هي دي المشكلة يعني اللي مخلياكم مش مؤمنين بالقيامة فالجماعة دول قد يكون بعضهم دخل المسيحية زي ما كان في كتير من اليهود نصروا ويمكن يكون بعضهم اتأثر بفكر الصدوقيين فرجع تاني بعد ما آمن بالمسيح يقول بس ما فيش قيامة يبقى هنا الخلل حصل بيقولوا احتمال يكون في أساس تاني للبدعة هي الفلسفة اليونانية أو الغنوسية لأن في كتير من شعب الكنيسة في الوقت ده من أصل يوناني جماعة اليونانيين دول دارسين فلسفة وكتير من الفلاسفة وقفوا عند موضوع الموت وقالوا الموت نهاية مفيش داعي نقول في روح وفي حياة أخرى هو اللي بنشوفه قدام عينينا هو ده بس اللي نعرفه يبقى الإنسان تنتهي حياته بموته ويرجع للتراب وخلصت القصة تاني كده والنهارده الكلام ده بيرجع وناس كتير قوي بيقولوه في بره مصر ملحدين يعني بينادوا انه مفيش حاجه اسمها قيامه اموات. فعشان كده الاصحاح ده مهم. فهو بيقول لهم هن عندكم قوم بيقولوا ليس قيامة أموات قلنا إما أنه امتداد للفكر الصدوقي اليهودي المتطرف أو الفكر الغنوسي أو اليوناني المتطرف أيا كان أصل الفكرة إنما دخلت على المسيحية فبقت فكرة فكرة هرطقة أو بدعة يعني فكرة غلط عقيدة غلط فلازم الكنيسة تتصدى ليها إن كان المسيح يكرز بي أنه قام من الأموات كيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات إن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام شوفوا بقى التسلسل المنطقي اللي هيدافع به بولس عن قيامتنا احنا هو الأول دافع عن قيامة المسيح وقال في عين الشمس شهود القيامة ما لهمش عدد وأغلبهم عايش وأنا منهم أنا بولس وده الإيمان اللي الكنيسة كلها عايشة عليه وده الإيمان اللي أنتوا آمنتوا بيه وده الإيمان اللي الكتب قالت عنه كتب العهد القديم كل ده إثباتات قيامة المسيح لهم النقطة الثانية اللي بيقولوا ما فيش قيامة خالص دول يبقى أساسا رافضين إن المسيح قام ما هو يا إما في قيامة والمسيح قام يا اما ما فيش قيامه يبقى بما فيهم كمان ربنا يسوع له المجد يبقى ما قامش ما هو بدل اللي يموت ما يقومش يبقى تسري على الكل فبيقول ان لم تكن قيامه اموات فلا يكون المسيح قد قام وان لم يكن المسيح قد قام فباطله كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم شوفوا في طريقه منطقيه في الرد على الافكار انك تمشي مع الفكره لآخرها وتثبت لصاحبها انك لو مشيت معاه للاخر هيبان خطأه فهم جماعة دول اساسا بيقولوا ان هم مسيحيين هم مسيحيين بس مطلعين هرطقة يبقى ايمانهم في حاجة غلط قال لهم طب تعالوا نمشي مع بعض هنقول ان مفيش قيامة اذا المسيح ما قامش طب امال احنا بنكرز بايه طب ايه اللي بنقدمه جديد للناس احنا هنلف العالم ونقول للناس ايه طيب لو كان المسيح ما قامش طيب والايمان بتاعكم ايه الجديد فيه امنتم بواحد مات طب ايه قيمتها دي طب ما ياما ناس أم ماتت ما كل الانبياء ماتوا ايه اللي هنقدمه للعالم جديد ان لم يكن المسيح قد قام فهيمشي مع الفكر هيفضل يقول لهم ان لم يكن المسيح قد قام تعالوا نشوف النتائج باطل ايضا ايمانكم كمان لو ما كانش المسيح قام نوجد نحن أيضا شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموت لا يقومه يعني إيه يعني بالبدعة اللي انتوا طلعتوها دي طلعتوني بولس وبطرس ويعقوب ويوحنا والرسل وكل دول طلعتونا كدابين ما هم دول المفروض ماشيين ورا الكنيسة لسه فبيقول لهم انتوا لو بتقولوا المسيح ما قامش يبقى اصبحنا احنا الرسل شهود زور كلنا وبعدين ده مش واحد واثنين ده بالميات بيقول 500 اخ اغلبهم باق الى الان كل دول طلعتوهم كذابين شهود زور لمجرد ان انتوا بتقولوا المسيح ما قامش لاننا شهدنا من جهه الله انه اقام المسيح وهو لم يقمه ان كان الموت لا يقومون هو هنا بيقولها على هواهم على رأيهم انه المسيح ما قامش حسب كلامكم لأنه إن كان الموتى لا يقومون هو ماشي لسه على هذا الافتراض بتاع الهرطقة وعمال يقول لهم شوفوا الافتراض ده هيوصلكم لإيه فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم ده في موضوع تاني كمان طيب هي الخطايا كده اتشالت ولا لا هو الصليب المسيح قدم فداء عننا لكن يقول أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا يعني المسيح قام عشان يدينا كلنا البر لو ما كانش قام يبقى احنا ايه ما زلنا خطاه يبقى ما زال الحكم لم يرفع ليه ده الحكم اتنفذ في المسيح ولم يرفع بعد عنا نفذ في المسيح كخاطي ولم يرفع عنا بعد إنما المسيح كفادي يثبت قوة فدائه بقوة قيامته فخلاص كده يقع عننا الحكم يبطل الموت فتتنقل القيامة لينا يبقى المسيح مات وقام واحنا هنموت ونقوم فقال انتوا عارفين بقى لو المسيح ما كانش قام تبقى انتوا لسه قاعدين في خطاياكم يبقى الحكم على راسكم ويبقى كلنا محكوم علينا بجهنم هو ماشي مع الافتراض بتاعه بيقولوا المسيح ما قامش يقول لهم طب شوفوا طلعتونا كلنا شهود زور طلعتوا الكرازة كلها كذبة كبيرة طلعتوا الإيمان بتاعنا إيمان واهي مزيف طلعتوا إن كل اللي آمنوا بالمسيح دول لسه ميتين في خطاياهم أنتم بعد في خطاياكم ده في مشكلة أكبر طب في الثلاثين سنة اللي الكرازة امتدت فيها دي ناس كتيرة قوي أمنت وبعضهم استشهد على اسم المسيح قال لهم يا خسارة على الناس اللي ماتت ده اللي ماتوا بقى عشما في القيامة رجاء في القيامة أملا إن هم هيتمتعوا بالمسيح يعني اتضحك عليهم بقى إذا الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا يعني قال لهم يبقى الناس اللي أمنت بالمسيح وماتت كلهم ماتوا على رجاء القيامة كلهم حطوا راسهم بفرح لأن في وعد إن هم هيشوفوا المسيح ويقوموا معاه. إذا الناس دي هلكوا اتغشوا اتغشوا بقولة المسيح قام وطلع إنه ما قامش يبقى ماتوا يعني بدون ثمن ولو كان استشهدوا وقدموا حياتهم ده يعني يبقوا كانوا مغفلين بقى لأن هم استشهدوا بدون داعي وبعدين يقول إيه بصوا بقى إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس قال ده أنتوا لو لغيتوا عندنا رجاء الحياة الأبدية وأصبح المسيح هو عزاءنا بس في الدنيا بصراحة كده تبقى يعني احنا ما كسبناش كتير ده احنا عزائنا الأساسي وصبرنا في الدنيا هو رجاء الحياة الأبدية ده اللي بيخلينا نحتمل الاضطهاد والضيق اللي بيخلينا نمسك في الوصية مهما كلفتنا اللي بيخلينا نحب أعدائنا اللي بيخلينا نشيل الصليب بفخر هو ان احنا عينينا على حياة أبدية لو راح رجاء الحياة الأبدية مننا يبقى احنا أشقى جميع الناس يبقى احنا اخترنا الغلب والذل والبهدلة وما كسبناش حاجة إنما لو اخترنا الغلب والذل ده واحنا شايفين السماء هي المكافأة في الآخر هي النتيجة في الآخر يبقى احنا احنا أنصح الناس كلها إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس الآية دي مهمة لأن رجائنا في المسيح مش نحل مشاكلنا في الدنيا في ناس بتتعامل مع ربنا يسوع على انه اهم حاجة يحل لنا مشاكل اليومين اللي احنا فيها ناكل ونشرب ونعيش كده في سلام لا احنا رجعنا في المسيح مش على قد بس مشاكل الدنيا المشاكل تيجي ولا تروح هي الدنيا كده كده هتخلص وهم كلهم يومين هيعدوا هيعدوا انما احنا المفيد والاهم رجعنا في الحياة الابدية في حياة اخرى لا تنتهي لو حطينا كل رجائنا في المسيح بس على قد اليومين بتوع الدنيا تبقى احنا طبعا مش حكمة ابدا ويبقى اخترنا الطريق الضيق بدون داعي انما لو اخترنا الطريق الضيق وشايفين في اخره السماء لا يبقى له داعي ونص ان كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط في المسيح فاننا اشقى جميع الناس يبقى تلاحظوا ان هو مشي على الافتراض المزيف وقال لهم شوفوا انتوا بتقولوا المسيح ما قامش يبقى الكرازة كلها مزيفة يبقى احنا شهود زور يبقى الايمان اللي الناس امنت بيه ده كله ايمان الاف وملايين مزيف يبقى الناس لسه في خطاياها يبقى اللي ماتوا في المسيح هلكوا يبقى حياتنا في الدنيا كلها شقاء بلا داعي ده لو مشينا على فكرة المسيح ما قامش يبتدي بقى يرجع بالمنطق العكسي يقول بصوا بقى لما تشوفوا المسيح قام تعمل فينا ايه ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات دي الحقيقة دي عكس كلامهم بقى دي الحقيقة ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات أول إعلان حلو أول بركة أول نتيجة جميلة وصار باكورة الراقدين يعني إيه باكورة الراقدين الراقدين هم كانوا يسموهم الميتين قبل كده بدام المسيح مات وقام يبقى زي اللي نام وقام مش كده يبقى من بعد المسيح مش هنقول مات هنقوم هنقول نام هنقول رقد فيبقى اول بركه لحكايه قيامه المسيح من بعد قيامته ما بقيناش نقول وشيه الميتين او صلاه الميتين لا صلاه الراقدين واحنا كلنا بنرقد نرقد يعني ايه ترقد وتقوم تنام وتقوم لأن المسيح أول من رقد وقام فصار باكورة الراقدين في ناس تقول طب ما في قبل منه ناس ماتت وقامت زي العازر أو ابنة ييروس الناس دول ماتوا وقاموا وبعدين ماتوا تاني لأنهم بشر عادي إنما المسيح هنا قام مش هيموت تاني خلاص غلب الموت فأصبحت دي السكة اللي احنا هنمشي فيها احنا كمان لما نحط راسنا عندنا رجاء هنقوم ومش هنموت تاني والموت ما يهددناش تاني فأصبح المسيح باكورة يعني الأطفة الأولى الثمرة الأولى البكر الأول وإحنا كل المؤمنين بيه طابور طويل وراه كلنا هنبقى راقدين بس راقدين ما تخوفناش ميتين تخوفنا راقدين ما تخوفناش ما ياما نمنا وصحينا ايه الجديد هننام ونصحى كان على كده خلاص ما عادش في خوف فيبقى اول اعلان حلو الان قد قام المسيح من الاموات وصار باكورة الراقدين يبقى اللي ما يصدقش دي هيفضل طول عمره مرعوب من الموت وخايف ومش عاوز يموت انما ياما الواحد بيبقى نفسه ينام طب خلاص هي هي هيجي الوقت يبقى نفسه ينام نومة طويلة يصحى منها على صوت المسيح وعلى حياة جديدة لا فيها موت ولا وجع ولا ألم ولا خطية فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات هيدخل بقى بولس الفيلسوف عشان يحطها ببساطة قدامنا يقول لنا بصوا هي أصل الحكاية إيه هو الموت دخل الدنيا إزاي مش دخل عن طريق شخص ما كناش نسمع عن سيرة الموت لما آدم اتخلق إنما الموت دخل بإنسان آدم موتا تموت لأنه كسر الوصية فدخل الموت على طبيعتنا إحنا ولاد آدم البني آدمين عن طريق إنسان وبالتالي تدخل القيامة كمان عن طريق إنسان إيه الصعوبة كما فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات وهنا في مبدأ مهم قوي في شرح الخلاص دايما معلمنا بولس ينسبنا لآدم وبعدين ينسبنا للمسيح يقول احنا عشان بني ادمين واخدين عن ادم كل المشكله واذا بقينا مسيحيين يعني تبع المسيح هناخد منه كل الحل البني ادمين ماشي الموت في طبيعتهم خلاص الفساد دخل طبيعتهم اللي هيتنقلوا من ادم للمسيح ويبقى تبعه خلاص هياخدوا من المسيح الحل اللي جابه دخل علينا الحياة بدل الموت دخل قوة القيامة اللي ما كانتش في طبعنا إن كان آدم دخل قوة الموت في طبعنا فالمسيح دخل قوة القيامة في طبعنا البشري فبقى عندنا رجاء هنقوم إذا الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات هنا واحد يقول يصح يقول بإنسان التانية دي على المسيح طبعا يصح ربنا يسوع له المجد إله حقيقي ولكن هو أيضا إنسان حقيقي تجسد وتأنس بمعنى أنه بشريته حقيقية طبيعية وإلا ما ينفعش يفدينا وإلا ما ينفعش يشاركنا لحمنا ودمنا فيدينا قوة القيامة يعني احنا مشاركين آدم لحمه ودمه والمسيح شاركنا لحمنا ودمنا فآدم ادانا الموت والمسيح شال الموت بفدائه حط فينا قوة القيامة فما بقاش الموت موت بقى مجرد رقاد لأنه هيقولها بكذا طريقة بقى عشان نحفظها لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع آية مهمة أوي كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع خلي بالكم الأولانية تخضع أو تسري على كل البشر في آدم يموت الجميع الثانية ما تسريش على الكل تسري على اللي هيختار يبقى في المسيح كما في آدم كل البشر في آدم كلنا أصلنا آدم كلنا خلايا مترابطة جاية من أبونا وجدنا كبير آدم ففي آدم يموت الجميع مفيش إنسان هيعيش على طول ده حكم على الكل ولكن في المسيح سيحيا الجميع بس اللي في المسيح في المسيح دي ليها سكتها بقى سكة بني آدم دي كانت الولادة الجسدية من أب وأم وفي الخطايا ولدتني أمي سكة في المسيح ليها ولادة برضه مولودين من فوق لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى ولادة جديدة وفي المسيح معناها تبقى تبعه تبقى شبهه تبقى ماسك فيه توبة وتناول وحياة مقدسة يبقى هنا هتعرف انت تبع آدم ولا تبع المسيح كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع ولكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه يعني يقولوا رتبته دي في اللغة الأصلية معناها الدرجة العسكرية بتاعته فالمسيح له المجد الرئيس الأعلى القائد الأول ده باكورة الراقدين يجي وراه بقى صف الرسل والقديسين والأبرار وبعدين صف شهداء ضخم وبعدين صف أبرار وبعدين من جيل لجيل ملايين هيمشوا في نفس السكة دول اللي ينطبق عليهم في المسيح سيحيا الجميع ولكن كل واحد حسب رتبته محدش هيتسوى بالمسيح له المجد في مجده مش كده ولكننا نشترك في مجده هنشاركه مجده كنا نتألم معه ونتمجد أيضا معه هنشاركه أبديته لكن هيفضل هو وحده إله حق من إله حق نور من نور إنما احنا من ملئه نحن جميعا أخذنا فالرتب دي إشارة إلى إلى درجات السماء كلنا هنقوم بس مش الكل على درجة واحدة كلنا هنعيش حياة أبدية بس مش الكل له مجد واحد ودي لسه هيشرحها بالتفصيل لما يقول نجما يمتاز عن نجم في المجد يعني لما تبص على السماء تلاقي فيه نجمة منورة قوي ونجمة تانية صغير بس كلهم في السماء وحلوين كل واحد فيه رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح خلي بالكوا غير حرف الجر من في المسيح وبقى ايه للمسيح الحاجات دي مهمة ليه ما هو السؤال عشان تبقى مطمن انك ليك قيامة ابرار وهتمشي في الزفة دي اللي اول واحد فيها ربنا يسوع له كل المجد انت في المسيح وللمسيح يعني انت عايش ليه ولا مش عايش ليه طب انت في دي بمعناه الروح القدس فيك يعني اتعمدت اتولدت ولاده جديده روح المسيح بقى فيك فبقيت انت فيه وهو فيك تتناول يثبت فيك وتثبت فيه انما كمان للمسيح يعني انت عايش ليه عايش بتاعه ملكه فيقول الذين للمسيح في مجيئه وبعد ذلك النهايه يعني ايه يوم ما تيجي النهايه المجيء الثاني هتتحسم الحكايه دي هتبان اللي كانوا في ادم فضلوا في ادم ما استلموش حته في المسيح ما عاشوش للمسيح نهايتهم وحشه لكن اللي اتنقلوا النقله الجديده بالولاده الجديده بقوا في المسيح وللمسيح مستنين قيامه الابرار بعد ذلك النهايه متى سلم الملك لله الاب متى ابطل كل رياسه وكل سلطان وكل قوه هنا واحد يقول ايه مين دول بقى مين دي الرياسات والسلطات والقوات تعرفين في رتب الملائكة في حاجة اسمها الرئاسات والسلطات والقوات لما سقطت الملائكة وبقى منهم شياطين كتير الشياطين رتب برضه الشياطين رتب ففي رتب اسمها رياسات الشياطين وفي سلطات الشياطين وقوات الشياطين كل ده لسه بيحوم في الدنيا كل ده لسه له سلطان على الناس طب ده هيبطل امتى ده احنا يعني يا رب تعبنا من الشر اللي في الدنيا كل ده له ميعاد يبطل تماما في مجيء المسيح على السحاب ينتهي الشر للابد يتاخد رئيس سلطان الهواء رئيس هذا العالم الشيطان وكل رياساته وسلطاته وقواته ويدخلوا بقى ايه على جهنم الى اخر الدهور فهنا يزول الشر تماما فيقول حين تأتي النهاية ويسلم الملك لله الآب يعني يرجع الله هو الملك واحد يقول هو ربنا مش ملك بصراحة النهاردة هو ملك ومش ملك احنا لغاية النهاردة بنقول له ليأتي ملكوتك لأن شايفين العالم وضع في الشرير ولسه رئيس هذا العالم عمال يلخبط في الدنيا ويعلم الناس الشر فعشان كده لم يسلم الملك بعد لله صحيح المسيح اتعلق على خشبة واتقال ملك على خشبة يعني بدأ ملكه ولكن ملكه ايه ملكوته داخلي ها ملكوت الله داخلكم مملكتي ليست من هذا العالم ولسه الشيطان واخد حقه لكن تأتي النهاية فيسلم الملك كله لله وكل قوات الشر تبطل تماما لأنه يجب أن يملك يعني المسيح لازم يملك في الآخر حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه آخر عدو يبطل هو الموت فلسفة تأمل جميل بقى أنه الشياطين لسه بتحوم في الدنيا ولسه بتعلم الناس الشر والخطية وأجرة الخطية موت ولسه في موت في الدنيا فلسه الجو كده إيه في شر في موت في فساد في شياطين لكن في النهاية كل الحاجات دي هتروح الشياطين اتحبسوا في جهنم إلى آخر الدهور فالموت يقع لأن الخطية مش هتبقى موجودة ويبقى فعلا أين شوكتك يا موت لأن النهاردة في بقايا موت اللي هو الموت الجسدي لسه بنموت بس احنا ما بقيناش بنموت وموتة زمان بنسميه رقاد لأن عندنا رجاء إن احنا هنصحى تاني فمش خايفين منه لكن يبطل تماما الموت لما نقوم في اليوم الأخير وندخل مع المسيح له المجد الملكوت السماء يبقى ما فيش موت إلى الأبد فيقول يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه وده المزمور المشهور قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك وهنا طبعا ربنا يسأله المجد كان عمل برضه كده لغز قدام اليهود قال لهم قولوا لي هو داود لما قال قال الرب لربي مش كان بيكلم المسيح الرب لربي ربي التانية دي المسيح والرب الأولانية الله الآب قالوا له آه طب قال لهم مش انتوا بتقولوا المسيح ابن داود قالوا له طبعا المسيح لازم يبقى ابن داود قال لهم يعني المسيح رب داود وابن داود فسكتوا اتلخبطوا ما عرفوش يجاوبوا لأن الإجابة هي اللي احنا بنقولها ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هو رب الكل بلاهوته وهو ابن داود حسب الجسد بناسوت إنما هم مش عايزين يقبلوها فالمزمور ده كان مزمور مسياني مشهور يعني بيقولوا عليه ده بتاع المسيا الله يخاطب المسيا الآتي انه يقول له اقعد عن يميني يمين العظمة دي طبعا حاجة مجازية لان الله ملوش يمين وشمال غير محدود عشان كل الاعداء كل الشياطين تبقى تحت رجليك فلسه المسيح له المجد لم يملك تماما هو ملك على خشبة دخل بملكه في حياة الناس لكن لسه رئيس هذا العالم ماشي في الدنيا عشان كده كل صلوة نقول ايه ليأتي ملكوتك لسه بنقولها يقول له ليأتي ملكوتك كما في السماء أصل في السماء ما فيش جنس شياطين كله صح الأرض الصح قليل قوي فبنقول له ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه آخر عدو يبطل هو الموت أقوى عدو في حياة البشر هو الموت وبالتالي ده آخر جولة آخر عدو هيبطل هو الموت لأن الموت لن يبطل تماما إلا بمجيء المسيح حين يأتي المسيح على الساحات كل اللي ماتوا هيقوموا واللي عايشين مش هيموتوا ومش هتيجي سيرة الموت بعد كده خلاص لا يكون موت بعد ده كلام سفر الرؤيا فهنا ده آخر عدو يبطل بس يبطل مع مجيء المسيح على الساحات كل اللي ماتوا يقوموا يبقى خلصوا تماما من سلطان الموت وكل اللي عايشين مش هيموتوا هيتغيروا إلى الصورة عينها إذا كانوا أبرار وبعدين ينتهي الموت إلى الأبد لأن داخلين على ملكوت السماوات اللي اتقال فيه لا يكون موت بعد أو فيما بعد آخر عدو يبطل هو الموت لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه يعني المسيح له المجد أخضع الموت الذي أخضع الكل الموت له سلطان على الكل فالمسيح له المجد غلب الموت بقيامته فلما أخضع الذي أخضع له الكل عشان كده نقول في القداس هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا واخدين بالكم يعني كان الموت ذللنا مسكنا الخطايا بيعانا للموت محدش ما غلطش يبقى محدش مش هيموت لغاية ما جه المسيح له المجد وفك هذا السجن وغلب الموت فالمسيح له المجد أخضع الموت الذي أخضع الكل ولكن هنا بقى يدخل في حتة كده ناخدها بالراحة شوية لأنها لاهوتية عميقة يقول حينما يقول أن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل في الوقت ده كانت ابتدت تطلع هرطقات من نوع آخر انتوا عارفين فكرة الثالوث حاجة فوق العقل هي مش ضد العقل بس صعبة التصور والتخيل ففي ناس ابتدت تقول يعني الابن ممكن يبقى أعلى من الأب وما فيش أعلى وأقل واحد الأب والابن أنا والأب واحد واحد في الجوهر واحد في الطبيعة فهنا معلمنا بولس حب يقول ان كلمة المسيح يخضع له الكل لا تعني ان الاب يخضع للابن محدش يفهمها كده انما يقصد كل البشر كل الخلائق كل الملائكه كل الشياطين الموت نفسه يخضع للابن فبيقول حينما يقول ان كل شيء قد اخضع واضح انه غير الذي اخضع له الكل ومتى اخضع له الكل حينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل يعني ايه الايه دي من أصعب الآيات اللي في العهد الجديد ناخدها بالراحة بصوا تخيلوا معايا المنظر كان زمان لما يبقى ملك وعنده ولي العهد الابن الوحيد الوريث الشرعي للملك كان يبعته في حرب يبعته في حرب والابن ده يبقى هو الملك البديل لأنه ابن الملك يطلع الحرب ويغلب وبعدين يرجع من الحرب يعمل ايه اول حاجة يعملها وهو والجيش وراه تلاقوه يتقدم الى الملك على كرسيه ويخضع له مع ان ده ابنه خلي بالكم والناس كلها عارفة ان هو ده الملك الملك ابن الملك صاحب نفس السلطان فيقوم الملك يقف له ويمسكه ويجي يقعده على يمينه تكريما وافتخارا انه انتصر في المعركه خلي الفكرة دي واضحة في ذهنكم لأن هو عاوز يبسط المسألة بتصوير بشري طبعا الحكاية مش بالحرف لكن هو ده التصوير اللي ينقل لنا الفكر هل لما الابن راجع من الحرب منتصر وبيخضع لأبوه دي تقلل من كرامته طبعا لا لأن الأب بقول لكم ساعتها بيقف ويمسكه من إيده ويجيبه يجلس عن يمينه احتفالا بيه وتكريما ليه وكل الدنيا تهتف باسم الابن المنتصر والاب هيغير طبعا لا حتى ده في العرف البشري لانه الانجيل بيعلمنا ان الاب لا يراه احد الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو اللي ممكن نشوفه هو اللي تجسد هو اللي مات هو اللي قام هو اللي صعد هو اللي هيجي على السحاب ياخدنا السماء هو اللي هيجلس منتصرا الى الابد فهو الهنا ورجائنا وخلاصنا وحياتنا انما ده مش بيعمله بمعزل عن الاب لان هو والاب واحد ولكن الاب احنا مش بنشوفه حتى في لبس لما قال له خلينا نشوف الاب قال له حد يسال السؤال ده من رآني قد رأى الاب انا معاك كل الوقت ده ولسه بتقول ارنا الاب اللي يشوفني هيبقى شاف الاب اذا حكايه متى أخضع له الكل حينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع دي معناها ببساطة الابن بحكم تجسده المسيح له المجد بحكم أنه بقى واحد مننا كبشر وقائدنا في الخلاص ورئيس خلاصنا وبكورة الراقدين يتقدم ليقدم الخشوع والخضوع بنا ونيابة عننا كلنا للآب واضحة ولا صعبة لأن المسيح بقى واحد مننا زي إيه زي ما تقولوا مثلا هو المسيح ينفع يصلي مش هو ربنا هي نفس الفكرة هو ربنا اه بس هو دلوقتي كمان انسان زينا بيصلي عننا وبيصلي بينا وبيعلمنا لكن هو والاب واحد لما يقول إلهي إلهي لماذا تركتني مش هو اللاهوت فيه طبعا صح اللاهوت فيه ولم يفارقه لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين إنما هو كإنسان حقيقي بيتألم بيعبر عن معاناته كإنسان معاناة حقيقية آلام حقيقية لكن طبعا لاهوته فيه عشان كده بعدها يقول اغفر لهم يا أبتاه سلطان إلهي بيدي غفران وفي يديك استودع روحي اذا علاقه الاب والابن اعلى من من الفكر والتصور لكن فيها المساواه الكامله في الجوهر في الطبيعه ولكن فيها خضوع الابن بحكم تجسده بحكم بشريته كلمه بحكم تجسده دي تحل الاشكال مثل تاني افرض برضو كنت قلت لكم المثل ده زمان رئيس مجلس إدارة مصنع وابنه هو الوريث وهو الوحيد هو الرئيس هو المدير هو كل حاجة وبعدين الابن ده عمل حضور وانصراف لكل العمال فقام كتب اسمه أول موظف في المصنع وبعد منه بقى رؤساء الإدارات والموظفين والعمال وهو ابتدى يمضي زيه زيهم قدام الرئيس المجلس الإداري فاهمين الفكرة؟ هو بحكم إنه واحد من من الاستاف بتاع المصنع بقى ملتزم بالالتزامات اللي هم ملتزمين بيها فإذا كان البشر كلهم يخضعوا للآب إذا كمان المسيح له المجد يقدم الخضوع عنا فرسالة العبرانيين قالها معلمنا بولس بطريقة تاني قال مع كونه ابنا مع كونه ابنا يعني بالرغم ان هو الابن وهنا الابن مقصود بيها واحد مع الاب في الجوهر مساوي للاب في الجوهر من نفس جوهر الاب مع كونه ابنا تعلم الطاعه يقول كما اوصاني الاب هكذا افعل يا رب انت مش بتعمل اللي انت عاوزه ليه بتقول كما اوصاني الاب قال لا ما هو عاوز يعلمنا الطاعه فمشي سكه الصليب كانه بيقول حاضر للاب ليكون سبب خلاص لجميع الذين يطيعونه عشان يعلمنا احنا كمان نقول حاضر لما نمشي في سكة صليب نقول حاضر حاضر يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك فالمسيح له المجد أول واحد يقول قدامنا كلنا لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك وفي حتة تاني نقول أنا والأب واحد ومشيئتي ومشيئة الأب واحد لكن هو بيورينا المثل الأعلى فيخضع بنا للآب بحكم اتحاده بطبيعتنا البشرية يقول حي... متى أخضع له الكل حينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل للأب السماوي كي يكون الله الكل في الكل يعني إيه يعني في الآخر اوعى تفتكر ان انت في السماء هتقعد تسأل السؤال الأرضي الضعيف بتاع يعني هم ثلاثة ولا واحد السؤال اللي هو العقلاني ده انت هتبقى في ربنا وربنا الكل في الكل مش هيبقى عندك اي نوع من القلق العقلي الناتج عن محدودية عقلنا وفكرنا وذهننا لا انت هتبقى فرحان بربنا وربنا هو الكل في الكل مش هتلاقي الثنائية عشان كده تلاحظوا ان احنا ما نحبش الصورة اللي يترسم فيها الاب مجسم والابن مجسم عن يمينه كده اتفصلوا اتنين احنا اللي جالس على العرش هو المسيح اللي فيه الاب اللي من رآه رأى الاب لكن ما نرسمهمش اتنين منفصلين ابدا اخر نقطة نقولها يقول ايه وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات دي بقى قضية تانية هو قال انه اثباتات القيامه ان احنا امنا وكرزنا وشفنا وشهدنا والناس ماتت على هذا الايمان واستشهدت على هذا الايمان ولو المسيح ما كانش قام يبقى احنا عايشين في خطيتنا ويبقى احنا اشقى جميع الناس هيضيف نقطة تانية ويقول ايه امال بنتعمد ليه لو المسيح ما كانش قام طب ايه قيمة المعمودية يبقى كأننا في المعمودية بنموت بس طب وايه قيمة ان احنا نموت ما احنا كده كده هنموت احنا عاوزين ناخد قوة قيامة فلو ما كانش المسيح قام تبقى المعمودية ملهاش معنى لأن المعمودية بتحط فيك قوة القيامة بتخليك تموت وتقوم مع المسيح له المجد فمن هنا هيقول ما ماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات ودي ليها حوار طويل نكمله المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد